أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان يشرفنا بالحضور جناب القمص الورع زكريا بطرس أهلا.
أهلا بك وتسابونا مرحبا بك شرفتنا الله يحفظ عليك
آه، كالعادة بنبتدي بتصفح أحد الرسائل وأنا بطلب من أسرك السماح على الرسالة ديت تفضل آه، وللأمانة لازم أقراها زي ما هي بس أنا ما بعنيش أي حاجة من اللي بتتقال ده والعقد على فم الراوي أوكي آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الصلاة والسلام على أطهر وأشرف خلق الله أجمعين محمد صلعم أود أن أقول لك أيها المسيح القذر أنت أحقر من أن تتكلم عن الإسلام بهذه الطريقة وأحب أن أعرفك شيئا أنا أعلم بأن دين الحق هو الإسلام وأن خاتم الأنبياء هو محمد بن عبد الله وأنتم تتخذون مسيحيتكم المزيفة كتجارة لا تتكلم عن الإسلام أيها القذر الرب يباركك آه وقول لنا إحنا بعنا لك إيه في التجارة بتاعتنا آه قدس أبونا هيعلق وهيصلي لك أمين. آه، أولا إحنا بنشكرك جدا لأنك اهتميت إنك أنت تسمع واهتميت إنك أنت تبعت إيميل كل دي اهتمامات إحنا بنقدرها وأنت بتعبر عن رأيك وإحنا ما بنكتمش الإنسان أبدا عبر عن رأيك زي ما أنت عايز ده أمر مهم قوي وكون انك انت تقول ان انا مسيحي قذر آه، المسيح قال لنا ان احنا نشتم فنبارك فبنقول لك الله يباركك ونصلي لك علشان خاطر ربنا يغفر لك خطيتك ويعرفك الحق وادام انت بدات تنشغل بالكلام ويتعبك يبقى مية المية الله مش هيسيبك هيتكلم إلى قلبك ويكشف عن عينيك لترى الحق وعشان كده عايز آه، أرفع بالصلوات آمين آمين آمين. آه، رب أسألك من أجل صاحب هذه الرسالة إنك وأمثاله إنك تتلامس مع قلوبهم وتعرفهم طريقك وتمتعهم بشغفك سامحهم واغفر ليهم أخطأهم وتمجد في خلاصهم ليعرفوك ويشهدوا لاسمك ليتمجد اسمك القدوس وتخلص نفوسهم ولك كل المجد آمين امين امين يا صابون يا جماعه احنا كلنا خطاه ومين اللي اجلسنا على الكراسي ديت وجينا منين؟ محبه المسيح بس ليس فينا شيء جيد آمين ربي يباركنا آمين آه، دلوقتي يا استاذ بونا بعد اذنك هنخش في نوع تاني من التحريف آمين.
اللي هو التحريف المعنوي حسب ما قدسك ذكرت في ثلاث انواع من التحريف التحريف الترتيبي التحريف المعنوي والتحريف اللفظي ودلوقتي جاء الدور على التحريف المعنوي وهناخده اولا من كتب الشيعة تمام لما نتكلم عن التحريف المعنوي ونعرفه ايه هو فنبص الى الموقع اللي هيتكتب دلوقتي على الشاشه www.فقهالاسلام.com عن التحريم التحريف المعنوي قالوا انه حمل اللفظ على معان بعيده عنه لم يرتبط بظاهره وجاء في الموقع ان هذا النوع واقع في القران خش على السايت وتشوف الكلام ده عظيم هل في آه، مواقع اخرى بتتكلم عن الموضوع ده اه بالتاكيد برضه هيطلع الموقع على الشاشه آه www. holyquran.net بيقول التحريف المعنوي يراد به حمل اللفظ على معان بعيده عنه لم ترتبط بظاهره مع مخالفتها للمشهور من تفسيره وأضاف أن هذا النوع واقع في القرآن
عظيم يبقى كالعادة قدسك لازم تدينا امثلة عن آه، آه، وقوع هذا التحريف ماشي وبرضه بدي الأمثلة من المواقع اللي على ال website عشان تبقى معروفة آه، www.holyquran.net عن يحيى ابن الأكثم القاضي الشهير أنه كان يعاني من الشذوذ الجنسي قاضي حتى قال عنه ابن خلكان ألوط قاض بالعراق نعرفه وكان محبوب المأمون فيحيى ابن أكثم هذا كان يحلل عمله الشائن ويتمسك بآية من القرآن في مشروعية ذلك والآية هي أو يزوجهم ذكرانا وإناثا سورة الشورى آية 42 سورة 42 آية 50 فكان يستفيد من ذلك إباحة الزواج وإباحة الشذوذ كذلك طبعا المعنى زي ما بيقول القرطبي بيقول قال مجاهد هو أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية زوجناهم يعني غلمانا وقال محمد ابن الحنفية هو أن تلد توأم غلاما وجارية أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قال آه القطبي التزويج ها هنا هو الجمع بين البنين والبنات وغير ذلك من أمثلة كثيرة يحسن العودة إلى البحث في شبكة الإنترنت عن التغيير التف... آه آه التحريف المعنوي
طب يا أستاذ بونا أكيد التحريف المعنوي ده ليه أثر عظيم في الإسلام تقدر تقول لنا إيه هو الأثر ده؟
برضو من واقع website على الانترنت www.عقائد.com مكتوب ما يلي أليس ارتداد بعض الصحابة ارتدادهم والأحداث السيئة التي حصلت بعد النبي ما هي إلا سبب بسبب التحريف المعنوي في القرآن ارتداد صحابة وأحداث سيئة بسبب الله تحريف طيب ايه هي الحاجات اللي سببت وجود التحريف المعنوي حسب ما ورد في المراجع الإسلامية آه. اللي هو فهم ال- الآيات نعم.
بشكل في أسباب كتير آه، هناك آه، آه، أسباب متعددة للتحريف المعنوي بحسب ما جاء في المراجع الإسلامية منها واحد التفسير بحسب الهوى وحاجة تانية عدم التنقيط والتشكيل في المصحف وايضا مشكله الناسخ والمنسوخ دول ثلاث امور شهيره كان نتيجه لهم القران ما بيتفسرش صح
طب آه، نشكر ربنا آه، قدسك وضحت لنا ايه هو الناسخ والمنسوخ ايه حكاية بقى ايه التنقيط وعدم التنقيط دي والتشكيل ايه الكلام ده كله الكلام ده موجود في آه، دائره المعارف الاسلاميه ده جزء 26 وصفحه 8187 و 8188 يقول كانت تستخدم الحروف الصامتة غير المتحركة أي بدون تنقيط ولا تشكيل لا نقط تشكيل في كتابة المصحف وتضيف آه، فلم يكن هناك إعجام أي تنقيط على الحروف العربية التي تميز بين أصوات الحروف ذات الرسم الواحد وعلى القارئ أن يميز بين هذه الحروف وفقا للسياق واستطردت قد جمعت أمثلة عديدة من الاختلافات التي نشأت عن طريق الكتابة بما سميناها بالحروف الناقصة يعني غير المعجمة أي يعني اللي ما عليهاش آه، تشكيل ولا نقط
عظيم طيب ده يجي لنا للسؤال امتى بدأ حكاية التنقيط والتشكيل دي
برضو في المواقع اللي على ال website في آه، موقع www.ثقافة.صخر.com عن تنقيط وتشكيل خط المصحف يقول لك ظل الناس في مختلف الأمصار الإسلامية يقرؤون القرآن في مصحف عثمان إلى ما يقرب من أربعين سنة بدون تنقيط على الحروف أو تشكيل وعندما دخل الإسلام أمم غير عربية نتيجة للفتوحات الإسلامية اخ- آه، اختلطوا بالمسلمين العرب فأدى إلى ظهور اللحن والتصحيف يعني القراءة الغلط نعم.
في القرآن حتى أصبحت الحاجة ملحة لوضع نقط وتشكيل للحروف وتم ذلك على يد واحد اسمه أبي الأسود الدؤلي ثم تبعوا تلاميذه من بعده ثم وضع النقط على الحروف غير المنقوطة تلميذاه كان ليه تلميذين واحد اسمه نصر ابن عاصم والتاني اسمه يحيى ابن يعمر في عهد الحجاج المتوفي سنة 95 هجرية ثم وضع تشكيل الأحاديث النبوية اللي حطها الخليل ابن أحمد المتوفي سنة 170 هجرية فالتشكيل بالحركات وجام الحروف بالنقط تم في النصف الثاني من القرن الأول الهجري وتشكيل الأحاديث النبوية تم في القرن الثاني الهجري يعني مدة طويلة من غير نقط على الحروف
يعني آه، قدسك تقصد تقول ان ما كانش فيه فرق بين ب ولا ت ولا ث آه. انا بضحك يا جماعه مش سخريه صدقوني بس افتكرت حاجه انت فكرتني بيها آه، فكرتني بشيء لطيف خالص آه، انا كنت بشارك الحلقه ديت مع آه، بعض من الصحاب والاصدقاء عن الموضوع ده بتاع التنقيط والتشكيل قالوا لي ان في مسرحيه اسمها وجهه نظر انا طبعا ما كانش عندي الحاجات دي كلها بطولة الفنان بيقولوا لي محمد صبحي وحكاية العميان وقراءة خطاب فالممثلة بتقول سأقرأ لكم الخطاب بدون نقط وقالت إن أول حرف من الجواب يا به يا ته والحرف اللي بعديها تاني حرف ياسين ياشين فواحد من الممثلين قال الله تبقى يا بش يا تس فقالت الممثلة والحرف الثالث يمين يجين واكتشف ممثل آخر آه، مستنير رغم انه اعمى يعني، آه، انها تبقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم انا ما شفتش المسرحيه لكن اللي قالوه كده فده مثال واضح على مشكله عدم التنقيط هي تش ولا بس خدت بال حضرتك ف-
طيب م- ماذا قالت دائرة المعارف الإسلامية؟
اه اقول لك دائره المعارف بتقول حتى انه في حاله الاتفاق على نطق الحروف الصامته يعني وضع النقط على الحروف فان مشكله اخرى تظل قائمه وهي مشكله التشكيل فبعض الافعال يمكن ان تقرا بصيغه المبني للمجهول ومبني للمعلوم مش بعمل لها ضمه كما يمكن ان تقرا في الوقت نفسه بصيغه المجهول هي معلومه مثال في القران غلبت الروم ممكن تتقري ايه غلبت الروم الكلام ده في سوره الروم ايه 2 فلما تبقى غين لام به ته لو شلنا النقط كمان تبقى مشكله علبت ولا عتبت آه، يعني حكايه كبيره قوي لما من غير نقط من غير تشكيل آه، وهذا يؤدي الى التحريف المعنوي طبعا آه، الى ضد المعاني غلبت الروم ولا غلبت الروم ضد المعنى
طيب إيه هو أثر أو أثر الاحتلاف أو الاختلاف أو الاختلاط في النص القرآني؟
لا حلو قوي بتطبق انت اثر او اثر احتلاف او اختلاف لا جميل نبيه الواقع ان دائرة المعارف الاسلامية جزء 26 ديت اللي احنا بنقول عليها صفحة 800 8188 في العمود الاول قد اكدت تأثير ذلك على الاختلاف في المعنى اذ قالت في معظم الحالات كانت كان المعنى يتأثر وذكرت مثل هذكر واحد من الأمثلة اللي ذكرتها مما جاء في دائرة المعارف الإسلامية هنا الاختلاف في حدب حدب يعني الأرض المرتفعة وجدث يعني القبر في سورة الأنبياء 96 الآية بتقول إيه؟ حتى إذا فتحت ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قرأها ابن مسعود وآخرون وهم من كل جدف ينسلون هي بقى حدب ولا جدف مش عارفين اللوح المحفوظ فيه ايه يعني تم أربعين سنة سلكة أيوه الكلام سلكة أيوه لا منقطة ولا مفقطة طب اللوح المحفوظ فيه منقط ولا ما فيش الله الله اعلم أنا ما اعرفش
طب قدسك آه، استعرضت لنا اللي هو مشكلة التنقيط والتشكيل في الآيات القرآنية وذكرت أيضا أن الناسخ والمنسوخ يؤثر ك- كتحريف معنوي له أثر كتحريف معنوي ممكن تشرح لنا إزاي ده؟
شوف حظي لما نمسك كتاب مثلا زي البيان في تفسير القرآن للإمام الخوئي صفحة 205 يقول إيه؟ إن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة ويدخل التحريف المعنوي ضمن ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته يعني لما تمسك القرآن وتفتحه في كلام موجود بس تيجي تقول ايوه الكلام ده وك... يقول لك لا مش مقصود كده ليه؟ يقول لك اتنسخ
لا يا ريت وضح لنا شوية طيب لما نقول بالنسبة لما نسخ حكمه وبقي حرفه فهذه الآيات المنسوخة رغم وجودها في القرآن فقد ألغي العمل بها زي إيه مثلا آية اتنسخت فيتعمل بالآية الناسخة ويبقى الآية المنسوخة اتغير معناها إلى الآية الناسخة ناسخ والمنسوخ طب احنا مش أيوة.
هناخد مش هناخد بالأسهل احنا هناخد بالأحوط ادينا أمثلة حاضر أمثلة مما نسخ حكمه وبقي حرفه شو يا سيدي أنا مش حاضر أ- أجيب كله يعني لكن هذكر حاجات بسيطة اتفضل بعض الآيات مثلا آيات الصفح عن الكفار وبعدين آيات الحرية الدينية وأيضا آيات المسالمة التي نسخت كلها فهاخد الحق الأولانية آيات الصفح عن الكفار اللي نسخت جاء في الإتقان في علوم القرآن جزء 2 صفحة 224 قال ابن العربي كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم ها منسوخ بآية السيف وهي سورة إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين تقول له لا بس ليكن لكم دينكم ولي دين يقول لك لا ما انتهت لا، المعنى اختلف ليه اتنسخت ويضيف أن هذه الآية نسخت 124 آية من آيات الصفح والسلم وبهذا قد تغير معنى آيات سلم اللي في القرآن لكم دينكم ولي دين لا اتنسخت وما بلاش معنى كده قال الدين عند الله الإسلام طب ما قصة كده دخلتنا في سلك شائك يبقى لو سمحت ادينا أمثلة عن الآيات السل... ال- ال- السل... السلمية أو الآيات بتاعت حرية الديانات اللي تغيرت لإجبار اعتناق الإسلام ماشي أمثلة في سورة الكافرون آية 6 مم.
لكم دينكم ولي دين نعم
في سورة يونس 99 ف- أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين سلم أهو مم.
حرية هذه الآيات نسختها آيات أخرى كثيرة منها سورة آل عمران 19 إن الدين عند الله الإسلام الله طب وتجبر الناس يقول لك آه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله فالآيات موجودة بس معناها اتشال اتنسخ فبقى في آيات أخرى جديدة طب لو تفضلت وتكرمت قدسك ادينا آيات تفيد تغيير آه، المسالمة إلى القتال ماشي في سورة الأنفال آية 61 فإن جنحوا للسلم فاجنح لها نعم ودايما احنا بنسمع في الخطابات الدينية دلوقتي الإسلام دين السلام الإسلام دين السلم آه نقولون إن جنحوا للسلم اجنح لها يستهبلوا ليه؟ لأن في سورة آل عمران آية 20 وإن, تلو وإن تولوا فإنما عليك البلاغ لا لا دي ديت برضه في المسالمة إن تولوا فإنما عليك البلاغ سورة الغاشية برضه لست عليهم بمسيطر مسالمة مم.
سورة المزمل عشرة واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا دي بقى اللي اتنسخت بقى كل ده اتنسف وتغير معناها ازاي رغم انها لا زالت مكتوبه في القران وهذه هي الايات الناسخه اللي انا عايز اقولها لك بقى سوره النساء 89 يقول فان تولوا دوكم اذا تولوا خلاص عليك البلاغ انتهى لكن هنا ان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه مش تسيبوهم بقى لا سوره محمد فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق يعني ما فيش صفح يعني طيب سورة الأنفال 12 فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الله فين المسالمة بقى وإذا جنحوا للسلم سورة الأنفال 39 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة سورة محمد فلا تهتموا وتدعوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون فاقتلوا الذين لا يؤمنون بالله في سورة التوبة وهكذا آيات نسخت اللي فاتت تماما
آه، وضاع شكرا معناها شكرا وتسابونا انك وضحت لنا المواضيع ديت فبنسيب كل الكلام ده دلوقتي وبناخد آه، الجزء الروحي من الحلقة النهاردة وتكمل لنا موضوع الثبات في المسيح آمين أشكرك جز- جزيل الشكر فإحنا بنتكلم عن الثبات في المسيح يا أحبائي والإنسان اللي بيقبل المسيح بينتقل من كل الضوضاء دي إلى حياة الهدوء حياة السلام حياة المحبة شوفوا إحنا الصخب اللي كنا بنتكلم فيه وال... والمعاني والضرب والأكل دلوقتي بننتقل إلى هدوء وسلام فأنا كنت عايز أكمل الكلام اللي أنا بدأته الحلقة اللي فاتت والوقت دهمنا وهي القراءة من إنجيل معلمنا متى إصحاح ستة ومن الآية 25 ولذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها أبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة ولماذا تهتمون باللباس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم إن ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يؤخذ اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس فان هذه كلها تطلبها الامم لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره ابوه رعاية رعاية وعناية من جميع النواحي بتهتم بإيه يا عزيزي الفاضل الله أبوك الله أبوك هيهتم بيك مش هيسيبك ولا يتركك لا تنزعج ولا تقلق ولا تضطرب ولا تكتئب ما تعيش حزين ربنا عايزك تكون فرحان انت ابنه المدلل بيهتم بيك وبيهتم بحياتك بيهتم بشؤونك هيدبر لك كل خير اللي بيهتم بطيور السماء مش هيهتم بإنسان والإنسان أفضل بكثير من الطيور بس خلي عندك ثقة في المسيح قول له يا رب أنت أبويا أنت اللي بتهتم بحياتي أنت اللي بترعاني مزمور كده الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خضرة يربضني وإلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه الله أب بيعتني بحياتك ولو أنت قابلته فعلا في حياتك لو قابلته في حياتك تصير ابنه وإذا صرت ابنه راح يهتم بيك بالأبوة الس- ال- الإلهية هيهتم بيك هياخد باله منك وناقشتكم على كف من يمسكم يمس حدقة عينيه شوف قد ايه انت غالي على قلب الرب شوف قد ايه ربنا بيحبك ربنا بيحبك خلاك تسمع البرامج دلوقتي كان من الممكن انك انت ما تسمعش ابدا وياما في برامج في التلفزيونات والقنوات الاخرى لكن الله شدك عشان تحضر النهارده ويانا وعشان تسمع صوت ربنا وبيوجه ليك رساله خاصه يقول لك انا واقف على باب قلبك يا ابني تقبلني ابقى ابوك تقبلني ابقى ابوك ربنا بيقول لك تقبلني ابقى ابوك الله محبه ولا يقتحم قلبك فاكر لما بيكلم عروس النشيد ويقول لها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا جميلتي يا كاملتي لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل واقف نعم طول الزمان واقف عشان خاطر نسمح له بالدخول ده ده ده هو اللي خلق الجسد لكن اداني عقل اقبل او ارفض فهل تقبل بعقلك؟ هل تفكر في الله اللي بيحبك؟ الهنا محبه اوعى تبص للمسيح زي ما بتبص لاله الاسلام اله الاسلام اله الحرب نعم اله الحرب مش عندنا الهنا اله الحب طب هو الاله مختلف قارن وشوف وربنا يدي لك نعمة وبركة ويحافظ عليك وثق ان الله بيحبك ثق انه بيعتني بيك ده يثبتك في الحياة وياه ومش هيخليك متزعزع ابدا واشكرك من اجل هذا الوقت الطيب اللي شكرا يا أنت بتقول.
صابون اتفضل يا حبيبي.
شكرا أحبائي سمعتم آه، يا ريت نعمل ونبط نحط عينينا على المسيح مش مطلوب مننا غير اننا نسلم له نفسنا نحط عينينا عليه وهو اللي بياخد باله مننا هو اللي بيجري لنا امورنا هو اللي بيعتني بكل كبيره وصغيره يوحنا المعمداني يوم ما لقى نفسه في السجن وشك ما راحش وخلى وخلى الشيطان ياكل بعقله لا بعت اتنين من تلاميذه يسالوا المسيح انت هو ولا لا والمسيح رد عليه من س- من سفر اشعياء اللي كان يوحنا المعمدان بي بي- بيبشر بيه عظمة يوحنا المعمدان انه جه بشكه عند الرب والقاه تحت الصليب خلي دايما ثقتك في الرب ما تخليش الشيطان يلعب في قلبك وحط همومك في المكان اللي اتدفعت فيه ثمنها فوق الجلجثة فوق الصليب دم يسوع المسيح دفع تم ثمن الحاجات دي كلها ما باقي إلا إنك تقبله وتؤمن بيه وتعرف إن هو إله خلاصك اللي بيه هتروح لله ومن غيره مفيش طريق تاني أنا هو الطريق والحق والحياة وإلى اللقاء امين